وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أستقبل بعض الاتصالات في هذه الدقائق المعدودات أود أن أبين ما حدث الليلة في مصرنا الحبيبة في منطقة حي الحسين من هذا التفجير الذي حدث في الفندق المجاور لمسجد الإمام الحسين وأرجو أن أوضح منذ البداية أنني أبين الحكم الشرعي ولا أحكم على من فعل لأنني لا أعلم من فعل وأنا أقول بأنه لا يوجد مسلم يفعل هذا أنا أقول لا يوجد مسلم فاهم لدين الله تبارك وتعالى يعرف ما كنت أصله الآن منذ لحظات يفجر حتى ولو كان هذا التفجير في السياح الأجانب أنا بقول بصوت واضح أهو بقول للدنيا كلها لا يجوز لأي إنسان أنا لا أحكم على أن الذي فعل ذلك من المسلمين لا لا أنا لا دخل لي بهذا يعني لا أعرف من الذي فعل إنما أنا أبين حكم هذا الفعل لأي إنسان فعله لا يوجد مسلم عاقل فاهم لمراد الله ورسوله يفعل مثل هذه الأفعال ويفجر مثل هذه التفجيرات ولو كان في السياح الأجانب الغير مسلمين من الناحية الأصلية ايه مولانا الكلام انت بتقوله ده الله انت مش شايف بيعملوا ايه في اخواننا في غزة عم الشيخ محمد مش شايف عمالين يقتلوا اولادنا في غزة ويسفكوا الدماء ويمزقوا الاشلاء بتقول ما نذبحهمش هنا ده, ده احنا هنقطع رقبتهم هنا لا يا حبيبي قضاء مش مش هوى مش كل اللي في كيفه حاجة يعملها مش كل اللي في مزاجه حاجة يعملها القضاء مش قضية حماس أنا ما أنت ما تقللش من حماس لدين الله ولا تقلل من قدر إخلاصي أنا لدين الله حين أؤصل لك هذا التأصيل الشرعي إنما أنت معاك دليل شرعي ولا هي قضية أمزجة وأهواء واللي نفسي في حاجة أعملها عشان يعني عاوز أفرغ الكبت اللي جوايا ده يا شيخ أنا جوايا نار ولعم أنا بشوف أولادنا عمالين يقتلوا آه إن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأحوالنا وسلوكنا وخلي بالك من التأصيل اللي حصله لك ده خلي بالك من التأصيل اللي حصله لك ده والله العظيم هذا دين والله العظيم يا إخواني ويا شبابنا هذا دين السياح اللي عندنا دول أجانب كفار أصليون ماشي الكفار يا حبايبي ينقسمون إلى أربعة أقسام خلي بالكم مولانا تقول أقسام الكفار تقول أقسام كفار كفار إيه يا مولانا ما الكفار كفار أه ما هي دي المشكلة ما هي دي المشكلة إن أنا عندي حماس فوار من غير انضباط شرعي وعندي إخلاص لنصرة دين الله بدون ضوابط شرعية وعاوز أعمل أي حاجة هل راجعت العلماء الربانيين لا لا ما راجعتش العلماء والكارثة إن في النوازل يجب أن نراجع العلماء لكن ما بن... لا نفعل لا, ن... لا لا نراجع الربانيين من العلماء لا ومشكلة بس لا ده لو أصل العالم المسألة تأصيلا شرعيا وبين الحق بدليله ربما يتهم العالم من بعض أولادنا وشبابنا يقول لك لا أصل الشيخ باع القضية أصل الشيخ عاوز يبقى وزير أصل الشيخ عاوز له قرشين يا حبيبي ده دين ده دين هذا دين ورب الكعبة والله العظيم لن نجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديننا والله لو قطعت الرقاب وسفكت الدماء ومزقت الأشلاء وإلا ورب الكعبة سنجلس في بيوتنا نعبد ربنا حتى نلقاه مش قضية مجاملة ولا خوف من مخلوق على وجه الأرض لأننا نعلم يقين أن آجالنا بيد الله وأن رزقنا بيد الله ولا خير فينا إن لم نكن على يقين بهذا ولا خير فينا إن لم نؤصل في الأمة هذا الكفار أربعة أقسام خلي بالك كافر محارب آه وده له أحكامه طب يا مولانا اسقط لنا على الواقع زي عادتك ما تهربش بقى ما تزوغش ما تأصلناش المسألة تأصيلا نظريا وتجري لا أنا مش عادتي كده فضل الله أنا بقول ما أرضي به ربي وما أصحح به هذه الأخطاء القاتلة لأولادنا وشبابنا بقول يا حبيب قلبي خلي بالكم والله العظيم انا بحبكم في الله اقسم بالله انا بخاطب شبابنا واولادنا انا انا ببقى في غايه السعاده لما ارى شابا امتلأ قلبه بالحماس والاخلاص بس بخاف عليه ان لم يراجع الربانيين من العلماء بخاف عليه اذا ما تعلمش العلم الشرعي بخاف عليه اذا ما جلست في مجالس العلم الشرعي ما تاخدش كل العلم من الفضائيات ومن نشرات الأخبار وتطلع أنت تنفذ بدون مراجعة للعلماء والوقوف على الأدلة من القرآن والسنة الكافر المحارب يعني إيه؟ كافر بيحاربك ده عدو صائل جالك أرضك بيحاربك بيقتلك بأي مسمى بقى باسم الحرية باسم الديمقراطية باسم المهلبية أي اسم لا ده تحاربه آه ما ما- مش هنجامل هنجامل على حساب الدين ده أنا هنحاربه وسنقاتله إلى آخر قطرة في دمائنا وحينئذ يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة شيخ كبير أو صغير أو رجل أو امرأة في هذه المحلة أي في هذه الأرض التي داهمها العدو المحارب الصائل تحب اسقط لك على الواقع تاني عشان ما يبقاش اوضح من كده في فلسطين في العراق في الشيشان في افغانستان كلام واضح اهو وانا عارف خطر اللي بقوله بس ده دين ده دين والله ما انا مجامل بشرا ولا خايف من مخلوق على وجه الارض ده دين اهو ده اسقاط على الواقع اهو عشان ما تقوليش انت هربت من اسقاط الكلام اللي انت بتقوله على الواقع لا واضح اهو يبقى ده اسمه كافر ايه محارب ده تحاربه وده تقتله وده تدفعه باي صوره من الصور يدخل ارضك ويعتدي عليك تدفعه ده اسمه كافر محارب معاك دليل من القرآن؟ آه طبعا هو في حاجة بدون دليل؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كلام جميل أوي طب القسم الثاني من أقسام الكفار وخلي بالك بقى كافر معاهد وكافر مستأمن وكافر ذمي دلهم أحكام تانية يبقى المحارب خلاص عرفناه ايه المعاهد ده المعاهد الذي أخذ عهدا بالدخول إلى بلادنا آه بالدخول إلى أرضنا لا يحل لمسلم أن ينقض هذا العهد أو أن يعتدي على هذا المعاهد أو أن يقتله لا يحل له من قتل شوف النبي يقول إيه والحديث في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما إيه ده ده كلام في منتهى الخطورة آه والله وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أو لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل يعني فرض ولا نفل معاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ده قرآن وسنة طيب المستأمن اللي أعطيته عهدا بالأمان أعطيته أمانا بالدخول إلى بلدي لا يحل لأحد أن يقتله أبدا صورة العهد في عصرنا التأشيرة التأشير تأشيرة المرور أخذ هذا السائح أو المشرك أمانا بس الأمان ده بقى مني أنا ومنك ومنك من أي أحد لأن عاوز شبابنا يفرق بين العهد والأمان العهد يختلف عن الأمان في صورتين أو في أصلين الأول أن العهد من ولي الأمر أو من ينوب عنه والثانية أن المشرك المعاهد يظل آمنا في بلادنا وخارج بلده من ناحيتنا ما دامت مدة العهد قائمة خلي بالكم من التأصيل ده يا أخوانا ده كلام شرع ما دامت مدة الط- العهد قائمة يبقى من قبلنا ومن طرفنا هو آمن من ناحيتنا سواء كان عندنا في بلدنا أو في غير بلدنا ما دامت مدة العهد في بينه وبين بينه عهد صلح أو هدنة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام تصالح مع المشركين في مكة عشر سنوات آه يبقى ده صلح يبقى لهم عهد إنما الأمان ده من أحد المسلمين الأمان الفرق بينه وبين العهد إن أنا أدي أمان وأنت حضرتك والست الفاضلة اللي قاعدة بتبيع فجل دي وتبيع طماطم دي لو أعطت مشركا أمانا لا يحل لأحد أن ينقض هذا الأمان روى البخاري وغيره أن أم هانئ أتت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته أي قد أعطيته أمانا سيدنا علي عاوز يقتله لأنه مشرك إزاي تدخليه في الأمان وتدخليه في الجوار فراحت النبي لتستفتيه فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ فالفرق بين العهد والأمان إن الأمان أنا أعطيه وحضرتك تعطيه وانت يا أخت الفاضلة تعطيه فإذا أعطيت مشركا أمانا لا يحل لأحد أن ينقض هذا الأمان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما في عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل خلي بالك وبعدين القسم الرابع الذم بقى اللي هو غير المسلم ممن يعيشون في الدولة المسلمة ممن يعيشون في الدولة المسلمة ومن باب الأمانة العلمية ممن يدفعون الجزية أو ما يسمى الآن بسلطة الضريبة أو بأي شكل من الأشكال هذا ذمي ولا يجوز أيضا قتل الذمي على الإطلاق بأي حال من الأحوال يا أحبابي يا إخواني هذا ديننا هذا ديننا وهذا معتقدنا وأنا أحذر أي مسلم في بلدنا وفي الأمة كلها أن يتطاول على الدماء وأن يتجرأ على الدماء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله واحد يقول لي طب ده الدماء المحرمة دي والدماء اللي مقدرة ومقدسة دي هي دماء المؤمنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما إنما دماء الكافرين لا بالتفصيل اللي أنا فصلته ده قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمنا آه خلي بالك أمنا أعطى الأمان لرجل غير مسلم ونزل بلده وذبحه وقتله من أمنا رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا اسمع الحديث ده تاني اسمع كلام الصادق مرة أخرى من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا أكرر الحديث للمرة الثالثة وأختم به اللقاء الليلة من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا هذا ديننا مسلمون لا نخجل من إسلامنا مسلمون لا نخجل من ديننا نعلنه بكل قوة وصراحة ووضوح يفوق وضوح الفجر الصادق أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ على بلدنا مصر أمنها وأمانها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله